تحذير محتوى الحلقات بيضم تفاصيل وشهادات إلها علاقة بالتعنيف الجنسي عم تسمعوا بودكاست شرف برنامج صوتي من إنتاج الآن اف ام بيسلط الضوء على قصص نساء ناجيات من جميع أنواع التعنيف الموسم الأول رح يركز على التعنيف الجنسي قصص عادية من كتر انتشارها منى شخصية إعلامية من أصول مصرية أكيد شايفين وجهها أو سامعين على الأقل صوتها من خلال برنامج ثقافي فضلت اليوم تتكلم من غير ما تكشف عن هويتها الحقيقية لسبب بسيط لحد اليوم ما لها حاسة إنه الوسط الإعلامي والفني العربي داعم لقضايا المرأة
يعني تربيت في أوروبا فمتهيألي المعلومة دي آه، كافية علشان تفسر آه، ال- آه، هويتي أو آه، ممكن نقول آه، صعوبة التأقلم وإن الواحد يقرب ثقافتين آه، بعاد عن بعض قوي يعني ثقافتين مفيش أي تشابه بينهم خاصة لما بتكوني بنت ما بتكوني بنت بتحسي بنت عربية ومسلمة عربية ومسلمة لما بتكوني بنت عربية ومسلمة بتحسي انه في ضغط اكبر كل ما بتكبري وبتحسي انه في ضغط انك مش ممكن تكوني على طبيعتك ابدا
في كلمة تحديدا أثرت عليها كتير وبرمجتها بشكل أو بآخر
لان كل ما هتكوني على طبيعتك وكل ما في حد في اسرتك هيقولك لا ده ما ينفعش ده عيب كلمة عيب لما بتكوني بنت تسمعيها يعني كتير اولا كلمة شرف انا كنتش فاهماها آه، متهيألي بدأت أفهمها شوية شوية من خلال الأفلام لأن ما بحسش إنه في حد أو آه، يعني انا ما حصلتش معايا انه حد اخدني كده وقعدني وقال لي آه، ايه معنى كل... معنى كلمه شرف آه، فانت بتفهميها كده بطريقه آه، بحس معين من خلال الافلام والحكايات والقصص ودايما الدراما لان بتسمعي كلمه شرف من خلال حاجه ضاعت من خلال آم، حاجه مش ظاهره ومن خلال علاقه المفروض تكون علاقه حب آه، انا يعني برجع آه، بذاكرتي للموضوع ده عكس ما ممكن تتخيلوا منى كبرت بعائلة محافظة جدا
بتحسي انك من صغرك تحملي اسم الاسره وانه اي غلطه ممكن تنعكس على كل الشجره وكل الاسره آه، وتعرفي الشجره دي اللي تمثل العيله الاسره شجره العيله آه، وانتي لسه ما تعرفيش حاجه عن الحياه لسه ما تعرفتش تعرفتش على نفسك ولا على ذاتك اه ممكن افتكر دلوقتي آه لحظات مش لحظه واحده بس آه ورغم ان انا متهيألي ع- اهلي ناس متفتحه جدا وناس متفاهمه جدا وناس سافرت وناس ممكن اقول آه عصريين جدا ولكن في حاجه كانت برضو صله مهمه جدا بالهويه العربيه اللي, آه اللي اتربوا عليها آم، في عدة أشياء ولكن خلي بالك أنا لما بكلمك عنهم دلوقتي بحللهم بنظرة آه، سميرة الراشدة الكبيرة ولكن وقتها كنت طفلة ما كنتش فاهمة و- والنهاردة ممكن أتفاهم يعني حتى خوف الأهل أنا كنت آه، طفلة بحب قوي السينما والأفلام وكنت بحب قوي أتفرج على الأفلام وخاصة خاصة الأفلام المصرية وخاصة لما تيجي آم، الراقصة في الفيلم دايما في أغاني و- وأجواء كده لطيفة ودايما في راقصة ودايما كانت يا تحية كاريوكا أو سامية جمال وتظهر آه، هذه ال- الراقصة ببدلة رقص يعني خيالية آه، تشبه آه، ألف ليلة وليلة وأنا كنت منبهرة زاهرة وعينيا بتبرق آه، أمام المشهد المشاهد الجميلة دي آه، أمام المرأة القوية الجميلة اللي بتيجي وبتعبر عن فن راقي بالنسبة لي كان فن راقي وعمري ما حسيت إنه الرقص الشرقي ده آه، فيه نوع من ال يعني آه، فن دوني يعني للمرأة أو بيعطي للمرأة عن المرأة صورة آه، يعني ما هياش إيجابية فأما أشوف الفنانة دي تظهر ببدلة جميلة جدا كلها م- يعني متطرزة وكلها كده آه، أقمشة بتطير مع الموسيقى كنت منبهرة فمرة وكان عندي يمكن سبع سنين فقلت الله أنا نفسي ببدلة رأس ولما قلت الكلمة دي نطقتها طبعا بتلقائية الطفل بالبراءة آه، اللي هي دايما متعلقة بالطفولة وهنا آه، شفت والدي وشه كله اتغير واخد الشبشب اللي قدامه ورماهولي آه، الشبشب طار الشبشب طار وقال لي انا بحطك في افضل مدارس وانت عايزه تطلعي رقاصه
موقف بريء جدا تحول لمواجهة عنيفة مع والدها
الجملة دي فضلت ترن في ذهني أنا ما فهمتش تخيلي أنت طفلة آه وقاعدة كده في آه جو لطيف بتتفرج على فيلم مع الأسرة ومفيش أي مشكلة ووالدك يعني من نوع لطيف وبيدلعك ومرة واحدة نبرة صوته تحولت لحاجة عدائية يعني أنا استغربت وما فهمتش ما فهمتش ليه النهارده بفسره بكل بساطة إنه إحنا عندنا في مجتمعاتنا العربية الشرقية الرقص- الرقص الشرقي عيب فاما بنتك عندها سبع سنين بتفهمك انه مثالها الاعلى تكون الرقاصه اللي بتتفرج عليها على التلفزيون على الشاشه زي كان النهارده مثلا بنتي هتقولي انا الرول موديل بتاعي آه، مثلا آه، يعني آه، واحدة مؤثرة آه، كانت آه، بتظهر في آه، برامج التلفزيون الواق- آه، ال- الواقعي مثلا آه، ال- آه، ال TV آه، reality show يعني فطبعا اكيد انا هتدمر وازعل معقول ده م- role model بس انا بالنسبه لي المراه دي كانت بتقدم فن يعني في بالنسبه لي فرق لان النهارده البنت اللي بتطلع وتحط آه، بتحاول تبيع اشياء وتصور نفسها آه، يعني ما فيش مضمون هنا كان في مضمون فني آه، بالنسبه لي وهو يعني بيحاول يعلمها يقول لها انه ال- ال- العلم ده سلاح انت من خلاله ممكن توصلي للاستقلاليه لان والدي كان بالنسبه له المراه اهم حاجه بالنسبه لها مش الزواج اهم حاجه بالنسبه لها انها تكون متعلمه لان الع- العلام ده او الثقافه دي هي اللي هتقدر تحررها وتديها مكانه خاصه في المجتمع فطبعا ممكن افهم انه راجل بيبقى عنده النظره دي واحترام للمراه يعني انه يكون ممكن نقول فيمينيست آه انه بنته تقول له آه الله انا حابه آه يكون عندي بدله م- رأس هو مش شايف آه المراه كسلعه لا شايفها ك آه انسانه مهمه في المجتمع ليها دور مهم فيعني اكيد ممكن يخاف ويزعل ويقول ايه ده
منى فورا اعترفت لي إنها ما تعرضت شخصيا لتحرش أو اعتداء لكن حبت تحكي لي عن المساحة العريضة المحيطة للتعنيف الجنسي مساحة لونها رمادي لا أبيض ولا أسود بس بتدعم وبتأيد بشكل أو بآخر التعنيف الجنسي هالمساحة هي كل المؤهلات والثقافات الاجتماعية اللي بتوصل للتعنيف والابتزاز الجنسي وهالمؤهلات بتبدأ من التربية الذكورية
يعني ما عشتش اشياء صعبه زي ما ممكن اسمع حواليا فاحتراما للناس دي اللي عندها قصص زي دي آه، ما اقدرش اجي واعبر عن نفسي وانا ما عنديش حاجه يعني تجربه مريره يعني اتكلم عنها بس في نفس الوقت فكرت وقلت آه، اكيد التربيه دي برضو البرمجه دي آه انه لا خلي بالك لا ده عيب ده حرام ده كذا بيخليكي برضو بيكون ليه اثر عليكي وازاي بتتعاملي مع الاخرين وازاي بتتعلم- بتتعاملي مع الرجال وازاي تكون نظرتك للحياه واكيد ده بيأثر عليكي ولكن برضو ما بقولك كده افتكرت انه آه اما بتبقي بنت اما بتبقي امراه حياتك دايما مهدده للخطر يعني انا النهارده ما بقولك الحمد لله مفيش اي حاجه حصلت لي بس اوكي برجع لورا كان ممكن يحصل لي لو ما كنتش آه، آه، يمكن آه، لو ما كنتش محظوظة لو ما كنتش آه، يعني في حاجة يعني نجيت والحمد لله انه نجيت بس في مواقف كتيرة قوي كانت ممكن تحصل لي كوارث اكيد يعني آه، في حاجات بترجع بذهني تحرش آه، اشياء كتير عرفت انه انا آه، يعني انفض منها
منى بتتساءل ليش حركة ميتو أو أنا أيضا ما وصلت للشرق الأوسط أو شمال أفريقيا بنفس الشكل
انا جيت فعلا في الوسط ده واكيد هقدر اكلمك عن الموضوع ده بس حتى كطفله كطفله متهيألي آه ما نقدرش آه يعني نضمن ان الطفل ما يحصلوش اي حاجه ان كان في المحيط العائلي المحيط القريب من ال- ال- ال- الاصدقاء آه اما بيروح المدرسه يعني في قصص كتير قوي تحرش بنسمع اطفال حتى بيحكوا عنها بعدين ان لما يبقى في طفل صعب قوي انه يحكي وده مهم كمان في تربيه الاطفال احنا ما نحطهمش في الخطر يعني في الخطر موقع خطر في كتير ناس وانت في البودكاست بتوجهي الناس ودي حاجه كويسه قوي آه يلا حبيبتي سلمي على انكل بوسي آه او حد في العيله لما بتبتدي البنت آه، تبقى مراهقه وجسمها يتغير يقعدوا يقولوا لها ملافظ يضحكوا معاها بس ما فيش حاجه اسمها هزار في الموضوع ده على فكره فلازم نوجه الناس ونقول انه الفتاه دايما فعلا بتبقى في موقع خطر اما بتتكلمي عن موضوع الاعلام ده اكيد بس هنا بقى الغريب انه يمكن تربيه اهلي ليا آه، انقذتني في الموضوع ده يمكن خوفي هو يمكن بيبقى خوف على فكره انه خلي بالك وعيب وحرام آه. يمكن ده خلاني ابقى عندي ماسك جامد قوي وبيخوف اكيد يمكن مو ده حماني في نفس الوقت بتدفعي الثمن انك ما بتوصليش الى التوب لان بت... ب... بمراحل بتبقى اصعب والوقت اطول لانك آه، ما بتقبليش انك آم، يعني آه، تكوني سلعه وتتنازلي علشان توصلي وانت الموضوع مفهوم جدا يعني وحتى الناس بتقولها عن يعني بتفهمي آه، فتربيتي آه، اللي يمكن مبنيه عن خوف وخلي بالك انا النهارده بقول خوف ولكن هو هي كانت توعيه من قبل اهلي متهيألي ولكن انا لما كنت طفله ومراهقه خفت بس بنفس الوقت انت عم تقولي انه انت نجيتي آه، لانه اهلك كان في هالخوف عليك بس بنفس الوقت انت اليوم بتقولي انك ما بتأيدي هالنوعيه من التربيه مع انه انت صحيح هلا بتعتبري انه نجيتي آه، صحيح لان انا حاسه ان هم فعلا ادوني آه، ادوات ممكن تساعدني انه انا آه، يعني احترم نفسي واخلي الناس تحترمني كانسانه وانه انا اكون يعني اقرر آه، بفعلي آه، واكون مستقله بس في نفس الوقت آم، يعني آه، مش عارفه لو انا كنت فعلا حره باستخدامي ل يعني ل- لتفكيري ذهني ولا لو كان في فكره نمطيه جت آه، و- ودخلت آه، في في مخي علشان اتصرف بطريقه معينه ما اعرفش لغايه دلوقتي بحاول افهم آه، كنت عايزه اقول اه هم ادوني آه، حاجه جميله جدا وهي القيم حس انه يعني الحاجه اللي ساعدتني انه انا فهمت فكرتهم والدتي مره قالت لي حاجه وكانت كنت حاساها ذكيه جدا يعني يمكن والدي ما كانش بيتكلم كتير بيقول لا نعم انا كنت بتعزم في حفلات مثلا لازم ترجعي كانوا بيسموني سندريلا انه لازم بدري ارجع اصحابي ما كانوش بيفهموا عايشه في اوروبا بس انا كان عندي قواعد صعبه قوي ده ممنوع ده ده ممكن تلبسيه تلبسيه ولا لا بس في نفس الوقت بسرعه قوي قدرت افهم انه الواحد لازم يتاقلم حسب المكان اللي بيروحه حسب الناس اللي هيشوفها وده نوع من الاحترام لنفسه وللاخرين فدي ما كانش عندي مشكله معاها بس طبعا بقول لك ده دلوقتي بس ما كنت ما الواحد بيكون صغير ويبقى شاب عايز يبقى زي بقيه الناس طب اشمعنى ده عنده الحريه انه يروح ويجي وما يقولش حاجه ويعيش حياته بطبيعته انا لا ما عنديش الحريه دي بس في نفس الوقت كان في قيم واضحه والدتي كانت بتقول لي انا مش معاكي آه يعني انا آه مش همنعك انك تعيشي تجارب وت- و- و- وعندك حب استطلاع و- وتجربي اشياء ولكن آه لازم ول- ليه؟ لان انا مش معاكي طول الوقت يعني انا ممكن امنعك انك تروحي تسهري ممنعك انك تدخني وتشربي و- دي مش عاداتنا وتقاليدنا بس انتي ممكن آه اثناء النهار لو انت مش مقتنعه من كلامي ممكن تروحي وتعملي كل الاشياء دي فانا افضل انه لو نفسك تعملي حاجه تجربي حاجه تيجي تتكلمي معايا فدي يعني بجد ده كان بيخليني يعني عايزه فعلا احترم العلاقه الجميله دي و- وبعدين جربتها فعلا لما كنت عايزه اعمل حاجه ما تقوليش آه، لا بس خلي بالك كذا كانت هي مفهماني اكتر يعني خلي بالك بس آم، في حاجات معينه كنت اعرف رايها كويس و وكأن أنا مبرمجة علشان أخد علم بالاعتبار رأيها ده وحتى ما يعني ما فكرش فيه ولا عيد نظري فيه اعرف انه عندنا كده عندنا مفيش انه الواحده آه، الشابه تروح وتعمل علاقات وما كانش فيه ده انا عندي اصدقاء كتير بس اصدقاء الموضوع ده ما كانش مسموح فما جيتش اعيد نظري في اللي متقال لي اما بشوف النهارده الاجيال دي ده انت كل حاجه ت- يعني بيبقوا حتى مقتنعين بكلامه لا هيعيدوا نظرهم في كل حاجه اخدوا الحريه دي انا بقى مش عارفه هم ازاي قدروا يسيطروا عليا علشان ايه اشتغل كويس قوي انه ما عادش آه، نظري في مواضيع معينه في حاجات كانت مسموحه وكانت حاجات كانت ممنوعه في حاجات كنت بحاول آه، مش ازعبر فيها بس اقول رايي انا م- رايي مش مع القصه دي مثلا كنت كتير فيمينيست وفي حاجات ما كنتش فاهماها
منى بتعتبر حالها نجت من أي تصرفات مسيئة بالوسط الإعلامي كلمة النجاة قوية جدا بس من كتر ما الاستغلال والتحرش الجنسي الشائع بهالوسط تعتبر حالها من الأقلية المحظوظة منى بتقدر تربية أهلها من غير ما تأيدها تفهم خوفهم عليها ولكن قررت تاخد طريق مختلف تماما مع بنتها
بجد النهارده بربيها عن آه، على احترام الذات واحترام الاخر آه، بربيها اني افهمها انا وجهه نظري ايه وانه هي حره آه، كمان انه آه، يكون ليها وجهه نظر ولكن انا يهمني انها يعني اوصل لها الافكار دي لان هو ده دوري كأم آه، دوري كأم كمان انه اسمح لها انها تروح هنا او لا دوري كأم انه انا امنع منها آه، اشياء علشان آه، اضمن آه، يعني السكيورتي الامان امانها آه، ولكن آم، ب- بحاول اعمل زي والدتي بال- بال- بالجمله دي بقول لها انه انا بقول لك الغلط من الصح بالنسبه لي انا آه، لو حابه تعملي حاجه لو حابه تعالي قولي لي كلميني لان لو في مشكله افضل انك انت تيجي تكلميني انا ولا قبل ما تحصل مشكله حابه ان احنا نتكلم فانا اهم حاجه قبل ما- ما بوجهش بس اهم حاجه بفهم انه بابي على طول مفتوح وانه لو عايزه توصل لمعلومه بدل ما تروح تاخدها وتكون معلومه خاطئه تيجي تسالني انا وان عمري ما هحكم عليها أم، ومحسساها انه هي آه، انسانه يعني انا بحبها قوي وفخوره ب- منها وبشخصيتها وهي غريب لان بحس ان هي الجيل الاجيال النهارده يعني عندهم حريه واو يعني آه، انا لما بشوفها بقول ايه الثقه دي يعني بجد يعني كمان شويه احسد على الثقه اللي آم، فاهمين هم مين وعايزين ايه وطبعا اكيد يعني في, المرا... في سن المراهقه ده بتبقى فاكره نفسها عارفه كل حاجه وده بيضحكني لان بحس بشوف نفسي فيها لما كنت صغيره بس اهم حاجه هي عارفه ان انا هكون دايما معاها وجنبها وانا عمري ما هلومها و... وطبعا بس طبعا قبل الكلام ده انه انا بقوم بدوري بوصل المعلومات آه موجوده آه بفهمها آه انا مين واحب تبقى تعمل ايه يعني ب- بفهمها القيم المهمه بالنسبه لي بس غير كده هي ما ت... okay هي بنتي بس هي مش آه، مش مي- حاجه ملكي يعني لا اطفالنا مش ملكنا ربنا بيرزقنا باولاد بس كل واحد عنده شخصيه في حتى ناس بتبقى ايه بتعمل المستحيل وتربيهم كويسه كل واحد عنده آه، شخصيته كل واحد عنده مهمته في الحياه دي كل واحد لازم يتعلم والتجارب دي كلها الصعبه او ال- الايجابيه كلها بتخلينا نتعلم ونتقدم ف... فاحنا دورنا متهيألي كاهل ان احنا نصاحبهم نبقى معاهم و... ونساعدهم و... بس مش اكتر من كده أنا ما اقدرش ادخل في مخها مثلا يعني انا مش فاهمه ليه عايزين نسيطر على الناس ونخليهم يفكروا زي ما احنا عايزين مش حد يقدر يعمل كده ممكن حد يقول لي اه اه انا معاكي وفي دماغه حاجه تانية احنا كلنا احرار فلازم نرجع نسترد الحريه دي آه ونتحرر بس مش عشان نضر الاخرين علشان نتعرف على ارواحنا اكتر كيف بتنظر منى لتابوت تحرش بمهنتها وشو الحل؟
أم، كنت بس عايزه اقول لك على قصه Me Too انا بستغرب قوي انه في قصه ال... في البلاد العربيه سمعنا Me Too خاصه في الاعلام والسينما آه، في امريكا اللاتينيه في امريكا في فرنسا في اوروبا في حتى في القاره الافريقيه في العالم العربي في مجال الاعلام ومجال السينما ولا حد اتكلم عن الموضوع وكأن كل النساء اللي بنشوفهم النجمات دول كل حاجة سهلة بالنسبة لهم واحنا عارفين انه الكواليس صعبة واصعب لأي امرأة وخاصة لما بتبقى فنانة او اعلانية ف يعني في نفس الوقت ما بلومش اي حد لان عارفة قد ايه الموضوع صعب لان أو اول ما امرأة تتجرأ وتتكلم الموضوع بيتقلب آه، ضدها على طول مباشرة وده المفروض نغير آه، يمكن آه، رد- ردود فعلنا لأن آه، يعني كلنا في الهوا سوا المفروض يعني نبقى صامدين آه، جنب آه، إلى جانب يعني النساء